معناكم في ليالينا الحلوة نقدم لكم حاجات جديدة وهي لحيدور فرش وغطا حاجة اسمها فرش وغطا من اثنين الاخ العجوز واحمد برين فليتفضل مشكورا
سافر حبيبي وجخلي ودعني سافر حبيبي وجخلي ودعني بكى وبلل محارم قلت له يعني بكى وبلل محارم قلت له يعني انا قلت ده فراق يا اخي ولا جلع يعني قال لي انت داري بالفرقة وما فيها والله فراق الحبايب مري وجاني صاحب اللي كلك في الوداد كله حافظ على الود لو منه الأسى كله حافظ على الود لو منه الأسى كله قدم لك الزاد بصافي نيتك كله قدم لك الزاد بصافي نيتك كله قضيت عمري على غير الكرام مثال لو صابني ضيم دمعي على الخدود مثال اذكر ما تنساش ضربوا الفنانين امثال افكر ما تنساش ضربوا الفنانين امثال لو كان حبيبك عسل ما تخلصش كله يا يا يا يا يا يا يا عينيك خسارة الحر لو داسوا الزمن ورماه خسارة الحر لو داسوا الزمن ورماه مما جرى له يروح عند الخسيس ورماه ده يبكي وينوح عيونه من البكا ورماه أسألك يا رب تعدل للزمن من جد وجد بروحي وأنفق على الفقير من جد يا ولد الرضيع عار ما يعلاش بكبر الجد انا اقول لك الجد يا اخي سيب الخاسس ورماه يا ليت طبيب لي جراح في طلب المال يا ملحي طبيب لي جراح في طلب المال يا مالح طبيب لي جراح في طلب المال يا ملحي كواني بالنار كي وجاري يا ملحي كواني بالنار كي وجاري يا ملحي دنيا غرورة ومنها يشوف يا ملحي دنيا غرورة ومنها يشوف يا ملحي شوفوا العسافل عملوا خبز وفتونا شوفوا العسافل عملوا خبز وفتونا لو كان يا خلق بالمعروف فاتونا لو كان يا ناس بالمعروف ما كنتش اقول اه يا عيشي ويا ملحي
طول العمر يا خل زي الوقت دارني طول العمر يا خل زي الوقت دارنا كان الريبة معدوم بقي معلون دارني من كتر الافكار غافل بس دارني من كتر الافكار غافل بس داري انا من ميلة الدهر والايام انا خاشي الوقت جار عليا ونعلي ابو خاشي ونويت اهاجر وانصب في الجبل خاشي وديني ماشي يا ولدي بقول يا حيط داريني
يا بيت يا ليل ليل إن جرى عليك الزمن يا ابن الأصول واطي امشي مع الجد ما تمشيش مع الواطي امشي مع الجد ما تمشيش مع الواطي وانسى بكين ندل ما تجرش معاه واطي إن جرى عليك الزمن يا ابن الأصول يا ابن الأصول وطي إن جرى عليك الزمن يا ابن الأصول وطي امشي مع الجد ما تمشيش مع الواطي امشي مع الجد ما تمشيش مع الواطي وانسبك النادل ما تجرش معه واطي انسبك الهلس ما تجرش معه واطي علشان معاي جرح من جوا الحشا معروف حلا طبيبي يرشل الدواء معروف حلا طبيبي يرشل بيت البخيل معروف من دون البيوت واطي
فضلت اقول اه وابكي بالدموع ايام فضلت اقول آه يا وجع وابكي بالدموع ايام ومشيت بلا وعي ما عملتش حساب الايام اديني ماشي وبتقلب مع الايام فضلت ماشي وخصمي في الطريق وعلي من كتر الافكار ربالي غمم وعلي مثل سميانا بيدوي في البلاد وعلي الندل مجمع لي واطي مع الايام
من الفكر يا ناس دمعي جف دمعي جف
جف جف يبي
من الفكر يا ناس دمعي جف في دوني وصرفت مالي على الأندال في دوني وصرفت مالي مع الأنداد في دوني واللي صحبته في وسط الطرق رماني
مغمجة
اللي صحبته في وسط الطرب رماني اجي امشي وياه يقول خليك واللي صحبته في وسط الطرق رماني اجي امشي وياه يقول خليك يا ما صرفنا مل واكلنا خوخ ورماني
معقول معقول قبول من هالتدلوم
من الفكر يا ناس دمعي جف في دوني من الفكر يا خلق دمعي جف في دوني وصرفت مالي على الأندال في دوني صرفت مالي على الأندال في دوني واللي صحابته في وسط الطرق رماني اجي امشي وياه يقول خليك ورماني يا ما صرفنا ملو اكلنا خوك ورماني هاوي رماني مع عيلة فون في دوني
وليه انت يا خل هرجك زاد في الكلام في الكلام في الكلام ودويك ياك تحسب الصحبة يا خالي فطير ودويك يا طبيب ليه زاد هرجك في الكلام ودويك ودويك يا بتحسب الطب يا خالي فطير ودويك وانا بقول اه واتقلب في ساجدة ويك من كتر الامراض لي حالات بجيني حالا طبيبي معه سكين بجيني قال لي تعالى العيادة السبت بجيني امتى تجيني وتجيب الفين جنيه ودويني
يا طبيب تعالى وشوف جرحي تعب وانبار يا طبيب تعالى وشوف جرحي تعب تعب واندار أبعد سهران أعد النجوم واندار تسأل عليا تلاقيني سكنت اندار تاني دار يا طبيب تعالى وشوف جرحي تعب واندار أبات أنا سهران أعيد النجوم واندار تسأل عليا تلاقيني ساكن تندار ولا يوم تقول لي جرحك طاب وسلامه اللي عجبني فيك حسن اللفظ وسلامة فرحوا العلايل وقالوا جانا ابو زيد وسلامة يلا السلامة من اللي اتدفت وتندى
يا يا دل يلا السلام من الدف توت اندار كشف الطبيب على العليل قال له على اللي فيك عيل اللفات كشف الطبيب على عليل قال له إلى اللفات سمعني صوتك وفهمني على اللي فيك عليني فاك لو طبت يا طبيب حنعطيلك على اللي فيك على اللون فكه لو طبت يا طبيب حنعطيلك على اللي فيك أصل الرديا دي كل من عليها فين أصل الرديا دي كل من عليها فين أنا منها حيران بتقلب وجاري أفن لو طبت حاعطيك انا من الفلوس الفين قول لي انت من فين وانا اقول لك على اللي فيه.
يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل آه آه ليل ليل من الفكر يا ناس دمعي جف من الفكر يا خلقي دمعي جف ساليني علشان حبيبي اللي كان يجد داري ساليني ساعة أقول آه يقول لي إيه يسأليني من أصل طيب نبات من ظهور حر كان مذهب الجد في مجال الأحبة حر
يا سلام
سكن في جنة جلت عينها والحور وتركني فيه مر خلى الزهد يسليني عفان صبحي يدور على بيت الأطباء فان صبحي يدور على بيت الأطباء فين قال له داويني وخد بدل الجنيه ألف لما القدر جه وروح بلغت المنية قال هكذا الدنيا وكل من عليها فان
قال هكذا الدنيا وكل من من عليك فان معاي جرح يا طبيب جوا القلب ولا ساعة قال معاي جرح يا طبيب جوا القلب ولا ساعة والجرح ما قران خلف نار ولا ساعة الجرح ما قران خلف نار ولا ساعة الجرح ما قران خلف نار للساعة قال لي معاك مال يا مجروح ولا ساعة انت تداويني ووسطي اجرتك دكتور الدكتور انت تداويني ووسطي اجرتك دكتور انظر في حالي وبرضك يا طبيب دكتور اديك ترى يعني هتوصل العمر والله يا طبيب ده كتير لو ألف دكتور ما يمدوش ولا ساعة
لو ألف دكتور ما يمدوش ولا ساعة معي جرح يا طبيب للشهرين الشهرين معي جرح يا طبيب له شهرين بنصيب دلوني على طبيب زين سكن الحي بنصيبه ايوه صبي
انا لقيته كذاب وغش الناس بنصيبه ليا كزام تلاتين شهر هللي حق الدوام جوهر حر هللي معي جرح يا طبيب للشهرين بنصيبه دلوني على طبيب زين سكن الحي بنصيبه انا لقيته كذاب وغش الناس بنصيبه ليا كذا عام تلاتين شهر هللي ليا كذا كذا عام تلاتين شهر هللي حق الدوام عاي جوهر حر هللي قال لي مليكش دواجاني وهلل قال لي مليكش دواجاني وهلل يستاهل اللي اتورط ما رضيش بنصيبه
يستغل اللي اتورط مرضيش بنصيبه زمن الصبا راح بدر زمان مش لاقي زمن الصبا راح بدر زمان ماشي قلب والجد بطل واما اليوم مش لاقي ماشي اللو الجد بطل واما اليوم مش لاقي الجد بطل واما اليوم مش لاقي حتى طبيبي بعد عني ومش لاقي فضلت ماشي لوحدي في الطريق أزن الراجل الجد في مجال الرجال يزن اصبر على الوعد والمكتوب حينئذ وفضلت ادور لي على صاحب زين مش لاقي
الدنيا نصبت علي سلطنة وأحكام وبت علي السلطنة نصبت علي علي سلطنة وأحكام
جميل
عليها أألف أقول فعل الإله وحكام
صلى على النبي
عليها أألف أقول فعل الإله واحكام يا ما أسودا يقولوا من الردي حكام يا ما أسودا يقولوا من الردي أحكام
قام.
كام
أمال
زلت كتير ناس عنديهم من الذهب متقال متقال ساعة يقولوا اه اصبح جسمهم متقال شو بدلوا القمح شامي شغلها متقال اصل المثال قال انما للضرورة احكام
فضلت اقول اق معارف جهري ذا منصور فضلت اقول اق معارف جهري ذا من سر لعب معانا ونفذنا الزمن من صور من الصور طب ما نفتش بجلدي في جبل رمانا مفارد حدها من سور في جبال رمانا في جبال رانا في جبال رماني مفارق حدها من سور فضلت ماشي لوحدي في الطريق أزن صبرت على الوعد والمكتوب حينئذ الراجل الجد في مجال الرجال يزن واللي عمل زين على طول الزمن منصور
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لو بعتني يا عم وسط الناس غليني انا شبه تيار تمشي فيه غليني واذا حصل من عيب فوق النار غليني لو بعتني يا عم وسط الناس غليني إن بعتني يا عم وسط الناس غليني أنا شبه تيار تمشي فيه غليني أنا شبه تيار تمشي فيه غليني وإذا حصل عيب فوق النار غليني إذا حصل عيب فوق النار غليني دنيا غرورة يا ما فعلك ردي وجبر لكمل على الحر تجبي لهم وجبر إذا طلب شيء تقولي كان حدي وجبر إذا طلب شيء تقولي كان حدي وجبر عايز يرجع البر يلاقي الريح غليني عايز يرجع البر يلقى الريح غليني علامة السبع يستحمل آسى الأيام يا
علامة السبع يستحمل أسى الأيام علامة السبع يستحمل أسى الأيام يمشي مع الوقت ولا يشكي من الأيام ويقابل الضيف بالواجه البشوش ايام ويكرم الضيف شتاء مع صيف ما يملش لو اتته كلمة ومن غير بال ما يملش ياكلها بالملح والفرفات ما يملش السبع ما يملش ولو حكمت عليه ليا
علي علي وعيان
ولا مرتب
علي وعيان علي وعيان علي العلي علي العلي علي العلي علي العلي علي العلي عيان
كده يا عيال
علي الوعيان وهو طالب الدواء حيرته يا طبيب وعامل عالدوار جديد
عامل له رجع
الحب زي الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل قالوا لي حملك مال قلت انا من زمان عقل وما حدش يزين الفتى الا صميم عقله علي الوعين وهو طالب دار جدي حيرته يا طبيب وعامل عالدوار جدي حيرته يا طبيب وعامل عالدوار جدي الحب زي الليل ابدا لما له رجلي الحب مثل الليل ابدا لما لهرجني قالوا لي حملك مال قلت انا من زمن عقله قالوا لي حملك مال قلت انا من زمن عقله ما حدش يزين الفتى الا صميم عقله ما حدش يزين الفتى الا صميم الراجل الجد ياخد وعظ من عقله الراجل الجد ياخد وعظ من من خف عقله ضل